يروح بها يروح بها يروح بها عن الدنيا بعيدا وما أسماه ما أسماه
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وورأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كيف حالكم مع الله أولا يشهد ربي أني أحبكم في الله وحين أقولها أقولها من جد والحب في الله يختلف عن الحب المجرد حب الهوى أو حب العاطفة أو حب الشهوة أو حب ال ال الحب المجرد أو الحب الطبيعي الطبعي كحب الرجل لأولاده أو غير ذلك الحب في الله مرتبط بالله يعني بطاعة الله يعني كلما كنت لله أطوع وجب علي أن يزداد حبك في قلبي وإذا إن نقص نقصت طاعتك لله نقص الحب بالتالي فالمسلم يحب من وجه ويبغض من وجه يحب من وجه على قدر طاعته ويبغض من وجه على قدر معصيته الشاهد إخوتي أنه أيضا من منطلق حبي لله جل جلاله فإني لم أكن أتصور قط أن أرى امرأة مسلمة مثلا في الشارع بشعرها يعني هذه غيرة لله لله لله لا لشيء آخر ومن وجه آخر لم أكن أتصور أن يأتيني هذا الكم من من الأسئلة عن أناس لا يصلون قول لاختي كلمة ماذا تفعل الزوجة مع زوج لا يصلي سيبك من النص الأولاني من الكلام في السؤال يعني زوج لا يصلي واختها لا تصلي وابني لا يصلي وبنتي عشرين سنة ولا تصلي الصلاة الصلاة عماد الدين بين العبد بين الرجل وبين العبد بين العبد وبين الكفر الصلاة الصلاة سبحان الله العظيم احنا لسه هنتكلم في الصلاة لسه في ناس ما بتصليش دي مشكلة كبيرة جدا يعني لم أكن أتصور ذلك لم أكن أتصور قط إن في حد ما بيصليش لسه مسلم يعني طب أنت ما بتصليش ليه السؤال ده بقاله كام سنة دلوقتي السؤال ده بقاله 20 سنة بيتردد أنت ما بتصليش ليه طيب نفسي حد ما بيصليش أتكلم معاه نتفاهم بالراحة بهدوء بواقعية بكلام منطقي انت ما بتصليش ليه ايه السبب طب يا شيخ انا نفسي اصلي انا عايز اصلي انا من جوايا عايز اثبت على الصلاة لكن انا مشكلتي ان انا بصلي وبطل بقطع ب- بلاقي نفسي كده طب ما احنا بنقول إ- اذا عرف السبب بطل العجب اذا عرفنا السبب عالجنا المرض فلذلك نقول ليه بتبطل ليه بيدخل الوقت على وقته لانك انت الاذان ما بيأثرش فيك انا عايزك تبقى حريص اول شيء على سماع الاذان وانا سبق ان انا حكيت عن ابويا الله يرحمه ان احنا كنا في البيت ساعة ما يسمع الاذان يجري يفتح الراديو ويعليه على الاذان مع ان احنا بنسمعه من المسجد لكن الاذان وجود الاذان في البيت مهم جدا وهو ده المدخل لتربية الاولاد ان عندنا اولاد ما بيصلوش وذنبهم في رقبتك ليه لان ما عودتش الولد ان الاذان يحرك فيه حاجه ما هو اذا كان الاذان بيحرك فيه سمعنا الاذان ترديد الاذان مع المؤذن من جهه ثم بعد ترديد الاذان الحركه نفسها ان الولد يلاحظ ان بعد ترديد الاذان الاب بدا يتحرك يروح المسجد الام بدات تتحرك تتوضى وتلبس اسدالها عشان تصلي في حركه غير طبيعيه جديده في البيت صاحبه الاذان فالعامل النفسي ده جوه الطفل وهو في سن سنتين ان شاف سمع ان في حاجه اسمها اذان وبنقول معاه وشاف ان ار- ارتباط ذهني عقلي سلوكي شعوري بين الأذان وبين أفعال معينة إذا تم خلق هذا ال ال الارتباط صناعته كيماويا داخل نفس الطفل ارتباط الأذان بعمل سيظل طول عمره الأذان عنده مرتبط بعمل ممكن يفجر يفسق يعمل أي حاجة في الدنيا ويفضل يصلي برضه وده الجواب بقى على اللي بيقول لي معلش اصل انا بغلط بعمل حاجات وحشه ربنا يتوب عليك لكن صلي حتى وانا عاصي حتى وانت عاصي يعني حتى اثناء المعصيه والاذان اذن اترك المعصيه وقوم صلي تبقى تبت وقصه الصحابي الذي لقي امراه كان يعرفها في الجاهليه فاصاب منها قبله فقالت مه لقد اذهب الله الجاهليه وجاء بالاسلام فتركها وم- وولى وهو يتلفت بيحبها فماشي وعمال يبص عليها بعد ان اصاب قبله حتى اصاب وجهه حائط خبط في حائط فاتى النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم والدم يسيل على وجهه فقال له رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم انك عبد اراد الله بك خيرا فإن الله إذا أراد بعبد خيرا عجل عقوبته في الدنيا وإن أراد بعبد شرا حبس عنه عقوبته حتى يكبه في النار يوم القيامة الش- ال- اجلس فجلس حتى صلى العصر أذن العصر أقيمت الصلاة صلى العصر ثم قال أين الرجل قال أنا هذا ها أنا ذا يا رسول الله قال هل صليت معنا العصر قال نعم قال اذهب فقد غفر الله لك نزلت في الصلاة قول الله سبحانه وتعالى إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين الشاهد يا إخوتي في الله وأنا أحبكم في الله أننا ينبغي أن نعمل في سن الولد احنا لسه في سن من 2 ل 4 بس مش احنا مش في سن 2 يعني في سن الولد اللي عنده 3 سنين و3 ونص و4 سنين بالظبط في سن من 2 ل 4 ينبغي أن نربط عنده المشاعر بأفعال والأقوال بأفعال والسلوكيات بأفعال والمعاني بأفعال لأن ارتباط الطفل في هذا السن بأموره الحسية سلوكيات حسية خطر ببالي النهاردة وجاءني أب يبكي دما في شكوى من أولاده اللهم اهد أولاد المسلمين اللهم أصلح أولاد المسلمين اللهم رب لنا أولادنا اللهم إني نسألك أن تنجينا وأولادنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن في قول الله سبحانه وتعالى ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا قولوا آمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين يا رب ال- يعني إيه قرة أعين يعني إيه إن تبقى زوجتك قرة عينك ابنك قرة عينك عارف يعني ايه يعني لما تشوفه مش عارف اقولها دي ازاي بس احيانا ينشب خلاف بيني وبين امي اقعد هنا اهو لما اشوفك وملي عيني منك وابنها مسكين مش فاضي مش, مش قادر يقعد ما تتكلمش في التليفون وانت قاعد معايا ما ما تتكلمش مع حد وانت قاعد معايا هي دي احساس الام ان ابنها قرة عين له احساس الاب ان ابنه قرة عين ان الابن ده يعني قد ي- يجي له قلبه انه يغيب عن ابوه يومين ثلاثة لكن الاب قلبه ما يطوعوش انه يقعد يوم ما يشوفش ابنه او عدة ساعات لما يبقى الابن قرة عين لكن انا عايز اسأل سؤال يا ترى خليك مع سلمان يا ترى لما بتشوف ابنك او بتشوف بنتك بتبص له وتبتسم كده وتقول الحمد لله هو ده اللي انا كان نفسي فيه الولد ده طلع زي ما انا عايز بالظبط ولا بتقول والله ما انا عارف الولد ده طلع كده ازاي ولا بتبكي دم وتقول يا ريتني ما خلفته ولا شفته اي الاولاد اولادك اما تشوف اولادك كده تفتكر الاولاد دول يدخلوك الجنه ولا هيدخلوك جهنم والعياذ بالله يا ترى الاولاد دول تتشرف بيهم قدام ربنا ولا تستحي من صحائفهم اذا عرضت على الله والراجل قال لي النهارده يا عم الشيخ ما سيدنا نوح كان ابنه قلت له واحنا ليه دايما دماغنا في ابن نوح عليه السلام ليه ما نقولش ابن سيدنا ابراهيم ده في ابن سيدنا ابراهيم سيدنا اسماعيل وفي وفي وفي ليه دماغك على طول راحه للواد الوحش هي دي بقى في اصل التربيه الشاهد اخوتي احنا بنربي اولادنا عشان كده قرة عين ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين قرة عين حين تقر العين بالزوجة والاولاد يبقى عارفين اللي بنقول عليه انه عينه مليانه كنت بقول ايه في شرح حديث النبي صلي عليه صلي عليه صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم صلي صلي علي صوتك سمعني الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم آه إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط إن آه، قد تبتلى بزوجة أو تبتلين بزوج الراضي له رضا ربنا بيزيده رضا والساخط ربنا بيسخط عليه فيزيده سخط شوف بقى واحد راضي بزوجته دايما تجيله الامور اللي تخليه يزيد رضا المواقف إذا قرت عينه بالله دايما إذا شاف أي واحدة يقول الحمد لله أنا زوجتي أحسن من كده أنا زوجتي أجمل من كده أنا زوجتي أطيب من كده وهكذا إذا شاف أولاد اللهم لك الحمد ده أنا أولادي نعمة من نعم ربنا عليا رضا الرضا جنة الدنيا أما إذا كان صاحبنا مش راضي غير راضي عن الله غير راضي برزق الله لذلك دايما تلاقيه يزيد سخط كل يوم يشوف حاجة تزيده سخط من رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط إخوتي آه كنا قد توقفنا في اللقاء الماضي في مسألة تربية الأولاد إن إحنا عايزين نربط أولادنا بالقرآن وبالمناسبة قلت جملة في اللقاء الماضي كنت بقول إيه آه علم ابنك حب القرآن لأن القرآن ده كلام الله الذي خلقه فراح واحد من إخواننا المنايفة و وقال الشيخ بيقول القرآن مخلوق أنا قلت القرآن مخلوق طب أنا أعمل إيه عشان تعرف معتقدي بعد السنين الطويلة دي اللي قاعدين نقول يا ناس أن عقيدتنا عقيدة السلف وأننا لا نقول إلا بما قال به السلف وأننا لا نعمل إلا بكل عمل قام عليه أمر السلف وأننا نعتقد أنه لن يصلح هذه الأمة إلا ما بما صلح عليه أولها بنقول يا ناس الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة كل ده يعني يبقى حتى لو الكلام ده جرى على لساني غلط قول لا ما يقصدش الكلام ده مش غلط الجملة صحيحة إن أنا بقول إيه إن علموا إن القرآن كلام الله الذي خلقه ال- يعني هيبقى إزاي تجتمع بقى كلام الله الذي خلقه كلام ربنا اللي خلقه ربنا لا الكلام واضح علمه أنه أن هذا القرآن كلام الله الذي خلق الطفل بقول لي الطفل ربنا اللي خلقك ده كلامه عديها ماشي عديها صليت على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم آه، بنقول ايه ربط ارتباط القوي بين الطفل وبين القرآن نمرة واحد سيصحح لغته اللغة العربية آه جيت على الجرح اللغة العربية النهاردة اللي بتدمر وبتضيع اللغة العربية الفصحى اللي احنا بنعتقد أن تعلمها والتزامها والتكلم بها ونشرها وتعليمها دين انها لغه القران لو ما فهمناش لغه عربيه لا نفهم الدين لو ما فهمناش لغه عربيه ما نفهمش السنه ما نفهمش القران لذلك قول لي امال انت بتتكلم ليه باللغه العاميه وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم هذا من باب التبيين بس انا ابين لك لكي يصل كلامي عشان كده اللي ينتقد ويقول الكلام ده اقول ان بفضل الله عز وجل نستطيع بفضل الله عز وجل وحده جل جلاله وبنعمته وحده نستطيع ان احنا نتكلم كلام الرصين فوق ما تتخيل ونسوق المعلومات ايضا باسلوب لكن هذه هذه الطريقه من اللغه العاميه التي تختلط بكلامنا احيانا ومن تبسيط المسائل واعادتها وقلبها على وجوهها من اجل ان تصل اليك انت لانني اخاطبك انت وانت هذه النوعيه من احبتي في الله الذين احبهم من عوام الناس من بسطاء الناس هم المقصودون من كلامي أما طلبة العلم فلهم كلام آخر فلذلك أقول أن هذا هذه البساطة التي نتحدث بها من أجل أن تصل إلى البسطاء من أمثالي الشاهد نعود مرة أخرى نقول أن ربط ارتباط الطفل بالقرآن سيصحح لغته العربية يصحح لسانه سبحان الله العظيم أحيانا سبحان الله لما بنقعد في حلقة قرآن ونسمع الناس بتقرأ بتتعجب ازاي ما بيعرفش يقرأ نهائي والحروف اذكر زمان اما كنا في المسجد اطفال قل كل من عند الله طلع حلوه اهي قل كل من عند الله القاف قاف والكاف كاف تعالى النهارده بقى اقعد في حلقه فيها عشرين واحد في المسجد قل له قول يا ابني انت قل كل قول انت قل كل قول انت قل كل اوعى في حياتك تحاول تقول لها قولي قل كل ازاي الرئه مقطعه بعضها لازم كل كل انا بحبكم في الله لو ان الطفل والطفله تعلم منذ نعومة أظفاره من سن سنتين وثلاثة وأربعة إنه يقرأ قرآن هتطلع الحروف صح القاف قاف والكاف كاف والعين عين والحاء حاء والهاء هاء كانوا وأنا لما أخذت إجازة في القرآن الكريم من السعودية من زمان برضو فكان الشيخ اللي بي بيسمع لي يقول عيب المصريين إنهم بيتكلموا من مناخيرهم مش من بقهم لأن قراءة القرآن مهارة في تحريك الفكين مهارة في تحريك الفكين هو ده التجويد لكن يعني مثلا إيه من الأخطاء الشائعة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم بصلي في مساجد كل يوم نادرا ما الاقي امام يقول الرحماني ركز كده وجرب هتلاقي معظم الائمه معظم الناس يقول الرحمن الرحيم ما قالش الرحماني لان عشان اقول ايه عارفين زمان في, في تعليم في محو الاميه كانوا يقول ايه ورقه وقلم ومرايه المراية ليه عشان تشوف بقك وهو بيقول الحركة بيقول الحرف شوف نفسك فهي دي الرحماني الظني اه الرحماني ايه ده انت بتغش مننا اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم الرحماني ني النون تحتها كسرة الرحماني الرحيم يعني فلذلك إيه بنقول ايه ما قالش ايه لانه ما نطقهاش ببقه الرحمن من مناخيره في الاخر خالص نكمل الفتحة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قولي ورايا ايوه انت انت بقى بالذات تقولي ورايا وانت ما تتكبرش هنتعلم الفتحة من جديد اه نتعلم الفتحة من جديد واحنا كبار واحنا كبار كده لان الصلاه لا تصح الا بقراءه سوره الفاتحه والفاتحه علماء يقولوا فيها 14 شده لو ما قلتش واحده منهم ده ده غلو شويه لكن الكلام ده مش صحيح يعني اطمن تبطل الصلاه يعني لما اقول الظا الرحمن دي شده الظا اللي يقول الرحمن من غير الظا يبقى كده غلط لحن بس بنقول احنا ان هذا اللحن في الفاتحه لا يفسد الصلاه خلي بالك يعني لكن يفسد الصلاه لو اخطات خطا يغير المعنى هو ده اللي يفسد الصلاه هات الفاتحه من الاول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم مش من الشيطان اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين برضو من الأخطاء الشائعة انك تلاقيه بيقول اياك نعبد واياك نستعين غلط ده الدال عليها ضمه خلي بالك فين التشكيل الاحمر يا ابني اياك اياك نعبد واياك نستعين لاحظها اسمع كده معظم الائمه اللي بتصلي وراهم يقول لك اياك نعبد واياك نستعين اياك نعبد واياك نستعين غلط اياك نعبد وبرضه اياك إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإي بو نعبد لازم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب مش غير المغضوب عليهم ولا الضاء الضاد مشددة ولا الضاء ولا الضالين آمين الشاهد ايه لو انا علمت ابني قراءة الفاتحة بالطريقة دي الصحيحة من البداية زي ما قلت كده هتطلع الضاد ضاد غير الطه طه ما يقولش ولا الطالين ها ولا الضالين ولا الضاد ولا الضالين امين اه ارتباط اولادنا بالقران ضبط السنتهم ضبط المخارج حروفهم تمرينات لمهاره الفكين واخراج الكلمات والحروف مهاره اه في نفس الوقت فتح افاق نفس الطفل للمعاني اسمعوا القصة دي قال ابن مظفر المكي بلغنا أن أبا سليمان داود ابن نصير الطائي رحمه الله لما بلغ من العمر خمس سنوات أسلمه أبوه إلى المؤدب فابتدأ بتلقين القرآن وكان الولد لقنا بقول يا جماعة في في أولاد المسلمين النهاردة طفرات لكن يساء استخدامها يعني في أولاد مش كل الأولاد في مستوى الذكاء زي بعض مستوى الذكاء بيتراوح ما بين 24 ل 95 من 24% ل 95% 24% ده مستوى الذكاء عادي ال 65 و 75 متوسط ال 85 و 95 ده المستوى العالي ال 95 ده بقى او ال 92 ل 94 طفره في عالم الاطفال هتلاقي الولد مثلا يشوف حاجه يحفظها يسمع حاجه يركز فيها فهمه سابق جدا سبحان الله العظيم وتلاحظها في الأطفال م- من سن صغير يعني من سن سنة حتى يعني آه، آه، في أطفال كده من سن سنة يبان عليهم النبوغ دماغهم صاحية ومركزين وفاهمين الشاهد ايه آه، الولد ده كان لقنا كان لقنا يعني تقول له حاجة يحفظها على طول فلما تعلم سورة الإنسان هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا وحفظها رأته أمه يوم الجمعة مقبلا على الحائط مفكرا يشير بيده أمه شافته واقف كده قدام الحيطة باصص في الحيطة وعمال يشاور بإيده مقبلا على الحائط مفكرا فخافت على عقله فنادته يا داود لم يجبها يا داود يا داود فلما لم يجبها ذهبت فهزته ودعت بالويل والسبور قالت يا خراشي الواد اتجنن ضمته إلى صدرها فقال ما لك يا أماه أبيك بأس شوف سبحان الله العظيم أطفال أطفال عجيبة جدا قال لها مالك يا أماه مالك في حاجة أنت تعبانة ولا حاجة اتجننتي هي اللي اتجننت مالك يا أماه أبيك بأس فقالت أين عقلك يا داود أنت اللي جننت أنت في إيه قال مع عباد الله واد بيتكلم كده كأنه بيحلم مع عباد الله قالت من عباد الله قال الذين في الجنة يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا فقالت في الجنة وماذا وكيف رأيتهم في الجنة قال متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا فلم تدر ما تجيبه قرأ حتى وصل إلى قوله تعالى إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا فالتفت إليها وقال يا أمة ما كان سعيهم فبكت ولم تدر ماذا تجيبه فقال لها أمة قومي عني حتى أتنزه عندهم ساعة قال لها قومي قومي سيبيني مع هؤلاء أتفسح عندهم ساعة فأرسلت إلى أبيه فجاء فأعلمته شأن ولده فقال له أبوه ما لك يا داود قال سلها ما لها إنما, إنما سألتها ما كان سعيهم قال كان سعيهم أن قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله فكان يقولها في أكثر أوقاته ثم لما حفظ قول الله عز وجل تتجافى جنوبهم عن المضاجع قال وما هذا يا أبتي قال أولئك عباد الله الصالحين يقومون الليل قال وما لي لا أراك يا أبت تقوم الليل قال أقوم بعد إن شاء الله قال فإن قمت فأيقظني قال أنت صغير قال يا أبت إذا سألني ربي أقول له قال لي أبي أنت صغير فبكى الرجل سبحان الله العظيم الأولاد الطفرات دول ربطهم بالقرآن يجعل عقولهم أكبر من عقول الكبار ارتباط عقولهم وقلوبهم بالقرآن وإقبال الولد على القرآن وحفظه ولذلك نسمع عن كل علماء السلف كلهم بلا استثناء حفظ القرآن وهو ابن خمس سنين حفظ القرآن وهو ابن ست سنين حفظ القرآن وهو ابن سبع سنين ما جابوش سيرة حد بعد ثمانية أبدا أقصى حاجة أن تجد العالم من هؤلاء حفظ القرآن وهو ابن ثمان سنين ثمان سنين أقصاها هذا السن الذهبي للحفظ اللي هو من سن أربعة لثمانية هيجي معانا الكلام بعد كده لكن هذا لد- لابد له من مقدمات طويلة في البداية احنا النهاردة لما نقول ابنك ده قرة عينك تقول لا والله ال- الواد فاسد انا ما اعرفوش ادعي له ربنا يهديه انت السبب ما هو لو من البداية سميت على نطفته بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا ثم كان في الحمل يسمع وهو في بطن الأم الأم تقرأ القرآن وتقول الأذكار والقرآن يقرأ في البيت في الراديو وفي الت... وفي ال... وفي المسجل وفي الكمبيوتر البيت فيه قرآن ثم بعد أن ولد كان يرضع وهو يسمع القرآن فيرضع القرآن مع السماع ثم أول ما نطق بدأنا نلقنه القرآن لو كده هيحفظ لكن لو ترك كل هذا ونيجي نحفظه وهو ابن ست سنين ولا سبع ولا عشر سنين يكون الحفظ عليه صعب بلا شك لكن يحفظ ما بنقولش ما يحفظش وسيحفظ إن شاء الله الشاهد أول شيء محتاجين نحبب أولادنا في القرآن ونحبب إليهم تلاوة القرآن وحفظ القرآن وكثرة التعامل مع القرآن آه، المرحلة اللي بعد كده مرحلة التأديب عايزين نعلم أولادنا الأدب وأول شيء في الأدب أن يبتعد عن المعاصي من حق الطفل في هذه المرحلة من اثنين لأربعة ألا يشاهد المعاصي لو لقناه في ال- في البيت بيسمع أغاني ودخلت ودانه مزيكا بيشوف أفلام تمثيليات مسرحيات هذه الأشياء مجالس اللعب سبحان الله العظيم آه، سيدنا عبد الله بن عمر لما كان يمشي فسمع راعيا آه، ينفخ في مزمار الناي فسد اذنيه وقال يا سالم ابنه سالم بن عبد الله بن عمر كان طفل صغير سد اذنيك يا سالم سد اذنيك العلماء لما يعلقوا على دي ان من الصغر الطفل ده غير مكلف سنتين واربع سنين يعني مش حرام عليه انه يسمع اغاني ما هو مش مكلف مش محاسب مش مسؤول معفو عنه مرفوع عنه القلم حتى يبلغ لكن اذا تعود من صغره على المعاصي والفها لم يستطع بعد ان يتركها عشان كده بقول ان البنت في صغرها وهي سن سنتين اول ما وقفت على رجليها لو هي خارجه لبسناها الجلباب والخمار خلصت ما بنقولش ان ده فرض في حقها لكن تعويد اذا تعودت هذا من صغرها ابدا محدش في الدنيا يقدر يشوف شعرها بعد كده لكن لو هي من صغرها ماشيينها كتافي و... و... وفي خدها باينه بعد كده تيجي تقول لها تغطي ازاي هي تتكسف تلبس حجاب بعد كده ما ترضاش ي- يصعب على على نفسها ابن القيم بيقول ايه وكذا يجب أن يجنب الطفل إذا عقل مجالس اللهو والباطل والغناء وسماع الفحش والبدع ومنطق السوء فإنه إذا علق بسمعه شيء من ذلك عسر عليه مفارقته في الكبر وعز على وليه استنقاذه منه فتغيير العوائد من أصعب الأمور يحتاج صاحبه إلى استجداد طبيعة ثانية والخروج عن حكم الطبيعة عسير جدا سبحان الله اسمع الكلام ده تاني بعد ما تصلي على سيدك النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وكذلك يجب أن يجنب الصبي إذا عقل مجالس اللهو والباطل والغناء وسماع الفحش والبدع ومنطق السوء النهارده في شوارع المسلمين الفاظ بذيئه في نكت المسلمين للاسف الشديد الفاظ فاحشه فاحشه نكت هزار قله ادب سفاله في الالفاظ في الشتائم فحش وليس المؤمن بسباب ولا لعان ده كلام سيدك النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بسباب ولا لعان ولا فاحش ولا بذيء المؤمن مش كده ما يقولش الالفاظ الوحشه دي ابدا ولا تطلع من لسانه ولا تخرج ولا تخطر على باله وذهنه لذلك الطفل من اول امره لو ما سمعش ما يعرفش ما هي الثروه اللغويه للطفل بتكون منين من اللي بيسمعه من اللي بيشوفه فلو ما سمعش الفاظ بذيئه ما يعرفهاش تلاقيه لو حد بعد كده ذكر قدامه لفظ يعني ايه تلاقيه مش فاهم ما هو عمره ما سمع الكلام ده ولا يعرف يعني ايه الكلام ده يعني ايه لذلك ينبغي ان نجنبه مجالس اللهو والباطل والغناء وسماع الفحش والبدع ما تخليش يسمع بدع اه النهارده فعلا قولة عمر بن عبد العزيز لما عبد الملك ابنه ابن عمر واحنا عندنا موضوع اسمه اولاد ربوا ابائهم منهم عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز ده رحمهم الله عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز قال يوما لأبيه لعمر بن عبد العزيز يا أبتي ما لي أراك لا تمضي الأمور دفعة واحدة والله لا أبالي أن غلت القدور بي وبك قال له أنت مش بتغير منكر ليه ما تخلص خايف نموت خليهم يغلونا في القدرة فقال يا بني إني أعالج أمرا كبر عليه الصغير وهرم عليه الكبير وإني أخشى أن أحمل الناس على الحق دفعة واحدة فيتركوه جملة واحدة ده فقه تغيير المنكر النهاردة فعلا بس أنا عايز أسوق الشاهد من من كلام عمر بن عبد العزيز لابنه إني أعالج أمرا شب عليه الصغير وهرم عليه الكبير احنا بنعالج النهارده امور الصغار شربوها شرب طول سنين صغارهم ونيجي نعالج النهارده العلاج عسير جدا ويحتاج الى صبر ووقت عشان كده ابن القيم قال هنا لان الامر يحتاج الى استجداد طبيعه ثانيه والخروج عن حكم الطبيعه عسير جدا انا بعمل له نفس تانية غير نفسه الاماره بالسوء بعمل له نفس تانية غير نفسه ال ال الجامده ال التي تعبد الشهوات فالخروج عن هذه النفس الى نفس جديده عسير جدا جدا لانه ابن القيم بقى يقول ايه فانه اذا علق بسمعه شيء عسر عليه مفارقته في الكبر وعز على وليه استنقاذه من ان يستنقذ الطفل من هذه الافات ما بقاش طفل بقى الشاب النهارده اللي عنده ولد 14 سنه في سؤال هنا جاي برضه بيقول آه، ال- ان في اطفال اولادي من 10 ل 20 سنه اعمل معاهم ايه هيجي معانا ان شاء الله احنا هنحتاج الصبر ولا نستبق الاحداث خلينا ماشيين احنا في المرحله السنيه ارجو ان احنا نخلصها النهارده من اثنين لاربعه تعليمه الادب اول حاجه في الادب البعد عن المعاصي اول حاجه في البعد عن المعاصي الا يسمع ولا يرى معاصي فتغيير العوائد من اصعب الامور يحتاج صاحبه الى استجداد طبيعه ثانيه والخروج عن حكم الطبيعه عسير جدا يقول ابن القيم وعلى وليه كذلك ان يجنبه فضول الطعام والكلام والمنام ومخالطه الانام فان الخساره في هذه الفضلات وهي تفوت على العبد خير دنياه واخرته آه تاني الكلام على هذه الجروح أحيانا الأم من حرصها على الطفل توكله زيادة عن اللزوم ويخرج الولد بطين محب للطعام مفجوع دي مشكلة كبيرة إنما ينبغي أن نعود الولد على مواعيد الوجبات وبقدر سبحان الله العظيم علاء ابني الكبير ده ايام ما- وهو طفل بقى رحنا بيه مره لل وانا ما بحبش ال- الذهاب للدكاتره رحنا بيه مره للدكتور فبيقول لامه انت بترضعيه كم مره في اليوم؟ قالت له كل ما يبكي بنرضعه. قال لها انت مجنونه؟ هي لعبه؟ هي حاجه إيه يعني ايه كل ما هو يرضع اربع مرات في اليوم تحديدا اربع مرات كان اس- يمكن الواد مدني ربنا يهديه ويتوب عليه وعلى وعلى معاذ ابنه بيقول آه، كل ثلاث ساعات آه، آه، كل سن له عدد رضعات لكن هي المشكله في ايه انا برضو عشان ما يرجعوش تاني يقولوا طبيب الاسره ان احيانا الام ما بترضعش الولد رضعه كامله ابدا يعني ايه آه، تاخده عشان ترضعه ياخد آه، مصتين ويسيب فتسيبه وبعد ساعة تاني وبعد ساعة كمان وبعد نص ساعة وبعد ربع ساعة كل ما يع- الكلام ده بيفسد معدة الطفل الأطباء بيقولوا كده الدكاترة الطبيب هو الله فدول اسمهم دكاترة فالشاهد ايه الدكاترة بيقولوا ان هذا يفسد معدة الطفل لكن عايزينه يرضع رضعة كاملة طب هو لو ترك الثدي و... و... و... ويلعب معاه واحنا قاعدين له برضو ان, إن رج... هيبص بص هيضحك ضحك هيلعب لعبة وكمل لكن نصر على ان يرضع رضعه كامله يبقى عدد الرضعات برضو على مستوى السن يعني الاطفال في اول ست شهور لهم عدد وبعد كده لحد سنه عدد و- وهكذا الشاهد ايه فضول الطعام القضيه مش بكتر الاكل وانما بالاكل المنظم المفيد اتنين فضول الكلام احيانا احنا بنخلي الولد يتكلم كتير فرحانين ان الولد في سن سنتين بدا ينطق وطريقته ظريفه ودمه خفيف فلت وعجن نعوده على كتر الكلام الكلام ده غلط برضه كتر الكلام النوم اه حضراتهم منورينا كلهم بتوع النوم ده فريق النوم مسميه انا الفريق اللي قاعد بتاع النوم ده مشكلته الكبيره فيه ان فعلا اهم نوم نوم الليل النوم في اول الليل هذا اكبر منفعه للجسم وللعقل آه، برضو انا مش عايز اتكلم كلام طبي واغلط لكن آه، المعلومات الطبيه اللي عندي على قدر ضالتها ان في خلايا من خلايا المخ آه، بتستهلك يوميا الخلايا دي لا يعاد تخليقها الا اثناء النوم في الظلام في اول الليل لدرجه ان خلايا من خلايا الابصار نفس الشيء من خلايا السمع وهكذا النوم اول الليل مساله السهر لحد الفجر وقلبنا الليل نهار والنهار ليل هذا افساد ربنا سبحانه وتعالى قال وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا انتبه هذا الليل لباس عارف اللباس حاجة انت تدخل فيها لباس كأنك لبست فالدخول في البيوت والاختفاء فيها هو معنى الليل مش الليل يبدأ الناس يخرجوا ويتفسحوا ويتكلموا ويتزاوروا عشان كده العلماء يقولون انه لا يجوز السمر بعد العشاء الا لمصلحة شرعية لا يجوز السمر بعد العشاء السمر الكلام الا لمصلحة شرعية سبحان الله العظيم فالشاهد ايها الاخوة ان تعويد الولد فضول النوم ان يتخلص من فضول النوم ان ينام عدد ساعات معينة لهم قالوا 8 ساعات بعض ال- برضو الامر يت- يختلف باختلاف الاطفال يعني الطفل في- عند بعد الولاده بينام 20 ساعه في اليوم طبيعه لكن انا بقول بتكلم بقى على سن سنتين لاربعه لما يبقى طفل طبيعي له عدد ساعات طبيعيه للنوم فتخليصه من هذه الفضلات مهم جدا ويجب تجنيب الطفل مضار الشهوات المتعلقة بالبطن والفرج غاية التجنب لأن الفساد كله يأتي من هذه الجهة اسمع كلام ابن القيم ويجب على الوالدين تجنيب الطفل مضار الشهوات المتعلقة بالبطن والفرج غاية التجنيب فإن تمكينه من أسبابها والفسح له فيها يفسده فسادا يعز عليه بعد صلاحه وكم من من أشقى ولده وفلذة كبده في الدنيا والآخرة بإهماله وترك تأديبه وإعانته له على شهواته ويزعم أنه يكرمه وقد أهانه وأنه أو أنه يرحمه وقد ظلمه وحرمه ففاته انتفاعه بولده وفوت عليه حظه في الدنيا والآخرة وإذا اعتف اسمع الجملة الأخيرة دي وإذا اعتبرت الفساد في الأبناء رأيت عامته من قبل الآباء وإذا اعتبرت الفساد في الأبناء رأيت عامته من قبل الآباء إذا شفت فساد الأولاد أكثر فساد الأولاد بسبب الآباء بسبب الآباء هذه أول نقطة في قضايا تعليم الولد الأدب في هذه السن أن يتعلم ترك المعاصي البعد عن المعاصي هي في حقه ليست معاصي لكن لو تعود عليها لن يتركها حين تكون في حقه معاصي اثنين التعليم بالرأفة والرحمة لسه في سؤال برضو من الأسئلة أحد أس- أسئلة أخت من الأخوات اه في ال SMS بتقول آه، كيف أكون رحيمة بأولادي آه، طيب احنا هنأجل بقى الرأفة والرحمة في التعليم للقاء الجاي ونبص في ال في ال في ال SMS بتاع المدني بصة كده تقول كيف أتصرف مع من لا يحفظ ورده من القرآن في الحلقة حيث أني محفظة الأخوات المحفظات أنا بقول أهم حاجة في الدنيا إن الطفل ده يحبك فإذا أحبك الطفل سيحفظ ويحفظ من أجلك فلو الولد ما حفظش أنا عايز نمر بمراحل أولها الإعراض عنهم اثنين التهديد بالضرب ثلاثة العقوبة بشيء غير الضرب أربعة إعادة الرفق واللين وإعادة هذه الترتيبات مرة أخرى لكي يحفظ الولد ثم في النهاية يأتي الضرب من تعدى عمر أطفاله من 10 إلى 20 سنة كيف يتم التعامل معهم هيجي معانا إن شاء الله يا شيخ علمني كيف أكون حليمة مع أولادي كان لسه ذكرت لي قصة إن ولد آه، أو أب سأل ابنه إيه دي يا ابني قال له عصفورة ايه دي يا ابني قال له عصفوره ايه دي يا ابني قال له ما قلنا عصفور ايه دي يا ولد قال له عصفوره ايه دي قال له في ايه يا ابني فقال له اصلا انا الوقت كنت بقرا في مذكراتي انت وانت عندك سنتين سالتني ايه دي قلت لك عصفوره 30 مره وكنت فرحان الحلو فعلا محتاجين ان اولادنا نبقى فعلا في غايه الحلم والصبر عليهم في هذه الفتره ال- الح- الاخت الحاجه ال- الب- اللي بتقول كيف اكون حليمه مع اولادي طبع الام الحلم انت خرجت عن طبعك لاسباب اخرى زهقانه من ابوه قرفانه من آه، كذا هو ده السبب فعالجي الاسباب الخارجيه تجدي نفسك حليمه آه، بالله عليك كيف اتخلص من التشاؤم عند ابني عمره اربع سنوات يعني ايه مش فاهم انا مش فاهم السؤال يعني هي بتتشائم ان ابنها بيتحسد ان لو حد شافه ولا الولد بيتشائم اربع سنين هيتشائم ازاي ما يعرفش يتشائم انا عايز اقول بلاش نلقي كل حاجة تصيبنا على الحسد عايز نراجع اسبابنا واخطائنا وانا كنت لسه بقول لزوجاتي اذا كنا كل ما حد يبص لنا تحصل لنا مصيبة يبقى العيب فينا ان ايماننا ضعيف لدرجة ان نصاب بهذه السهولة لو ان احنا محصنين وايماننا قوي العين ما تاثرش فينا فلذلك ينبغي علينا ان نقوي ايماننا بحيث نحفظ انفسنا من الحسد آه، هل يجوز لي تحفيظ القران للاطفال وانا لم اختم القران نعم يجوز ولكن عيب حفظ واحفظ آه، خطيبي يريد ان يعقد علي قبل الزواج بسنه بما تنصحني انصحك الا تستجيبي لهذا الطلب ما ينفعش والكلام ده لوليك بقى مش ليكي ان احنا نقول له آه، يعني لو عقد قبل سنه هيرجع يقول بقى حقوق العاقد وانا من حق اشوفها من حق اخرج معاها من حق اقعد معاها فالاحسن شيء ان يعقد عليها قبل الدخله باسبوعين فقط اسبوع يومين ليله على طول ماذا تفعل الزوجه سيبنا منه ده خلاص كده طيب أريد أن أعرف أفضل ملابس للنقاب الملحفة أفضل أم العباءة العادية الملحفة طبعا آه زوجي يدعو لي أن يهدي زوجي ويأذن لي بارتداء النقاب آه بقول له- لزوجها اتقي الله واسمح لها بارتداء النقاب ربنا يهديك ويتوب عليك أحبكم في الله وأستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله